السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يجمل باطننا وأن يستر ذنوبنا وأن يرفع قدرنا وقدركم ما زلنا مع ما يؤمن العباد يوم لا ينفع مال ولا بنون تكلمنا عن رحلتي ورحلتكم التي لا محالة أنتم مقبلون عليها وهي التي تبدأ بالمغادرة وتبدأ بالموت لأن الموت ليس نهاية الموت في الحقيقة هو البداية الموت بداية ثم قبر ثم بعث وكنا تكلمنا إلى البعث وقلنا إن الموت بداية وليس نهاية بداية للحياة الحقيقية تخيلوا ان في اتنين توأم في بطن والدتهم واحد محمد ومحمود محمود نزل الأول فمحمد كأنه يحدث نفسه تخيل أنه يحدث نفسه بيشوف إيه بقى بيشوف إن محمود ساب الإيه ساب الأمان كله يا عيني ده محمود مشي يا عيني ايه اللي حصل له يا عيني واخدين بالكم ده بيكون شعور مين شعور محمد واخدين بالكم فهذا العبد الذي يشعر بهذا هو مستحضر كده لكن في الحقيقة محمود مات ولا بدأ يمارس حياة جديدة وهو فعلا اللي بدأ يدخل في الحياة الجديدة انتوا شايفين ايه ان هو بدأ صح بدأ حياة جديدة بدأ حياة جديدة هذه الحياة الجديدة كتير مننا لا ينتبه لان فعلا القبر زي الكلام ده انت بتشوفه تقول يا عيني ده مات انت عامل زي محمد اللي محمود سبقه لا يا حبيب قلبي هو بدأ في حياة جديدة بدأ في الحياة اللي هي أول منازل الآخرة أول منازل الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياه هل بقى الحياة ديت هتكون حياة سعيدة ولا حياة تانية كل واحد على حسب الكتاب اللي كتبه اقرأ كتابك حضرتك بتقولي أنا عمري ما بعرف أمسك القلم أنا أصلا مش بتاعت روايات ومش بتاعت كتب والكلام ده كله أنا ما بحبش القراءة ولا الكتابة لا في كتاب أنت بتألفيه يوميا إيه هو بقى اقرأ كتابك هو ده الكتاب اللي لازم حضراتكم تنتبهوا ليه الموقف بيكون لما بيبعث المرء الموقف بيكون صعب جدا جدا على غير المؤمنين على الكافرين صعب وعلى ضعاف الإيمان صعب وعلى العصاة صعب المرء في الأوقات دي بيكون محتاج يتعلم كيف يوفق لما يؤمنه على هذه الساحرة من الحاجات اللي تأمنك موضوع الشفاعة موضوع الشفاعة طيب عشان نفهم موضوع الشفاعة بقى عشان نفهم موضوع الشفاعة نجيب المخيط من الأول الحديث عن الشفاعة يوم القيامة وأنواعها ده كان من الأمور اللي كانت بتشغل جدا الصحابة كانوا عندهم حرص شديد عليها واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ده لأنه مشغولين بيه وأنس رايح يسأل النبي سؤال جميل قوي سؤال المحب قال سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم قال أنا فاعل قلت يا رسول الله فأين أطلبه دايما سؤال أنس ده سؤال لا يخرج إلا من إنسان عصره الحب بيقول له أين أطلبه يعني كأن كأن أنس بيقول لا ما الدنيا ما كانتش كافية اللي أنا أظل معك عشر سنين أين أطلبك أنا أريد أن أنا أكمل قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط فإن لم ألقك على الصراط فاطلبني عند الميزان فإن لم ألقك عند الميزان فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يا الله سبحان الله شوفوا هذا العمق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لشفاعة النبي لكن خلونا من إيه في أخت بتقول أختي توفيت اليوم كانت متابعة السلسلة آمين شوفوا سبحان الله أنت في لحظة دورك جه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأن يغفر لها وإن كانت محسنة فيزيد في إحسانها وإن كانت مسيئة فيتجاوز عن سيئاتها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لها في قبرها ويكرم نزلها ويعفو عنها ويجعلها ممن تنام نوم العروس حتى يقال لها لا يقذف إلا أحب الناس إليك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها وهنيئا لها أنها ماتت في ليلة جمعة فنرجو أنها تؤمن من فتنة القبر هنيئا لها أنها رزقت أنها تموت عند ولادتها وفي رمضان وليلة جمعة وربها عسى لها أن وفقها لعمل خير قبل أن تقبض من هذا العمل حضور مجالس الخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها ويسددها في ما يثبتها شوفوا يا جماعة دي بركة أنك تظل قريبا من أهل الصلاح شوفوا أنا معرفهاش ولا أنتوا تعرفوها لكن هذه بركة هذا الدين أنك من سيصلي عليك ومن سيدعو لك مين اللي هيصلي عليك ومين اللي هيدعي ليك على حسب من صحب من أصحابك وإيه هي الصحبة بتاعتك فلعلها أحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحد لعلها كانت تريد الأمن بصدق كانت تريد الأمان فدعا لها كل من يحضر سلسلة الأمان فأسأل الله أن يؤمنها ويؤمننا وأن يربط على قلوب محارمها وأسرتها وأهلها وألا يحرمنا أجرها ولا يفتنا بعدها نعود إلى الشفاعة وسبحان الله جت في وقت الشفاعة إلا شفع شفعوا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة لو شهدها أربعون صلوا عليها أو مئة على حسب الروايات ودعوا إلا شفعهم الله فلعل إن شاء الله يكون هذا توفيق من أدعية الصالحين أمثالكم يكون إن شاء الله لها ما يثبتها فالصحابة كانوا مشغولين بالشفاعة فخلونا نتكلم بقى إيه هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كيف نحظى بهذه الشفاعة ومين المحروم منها ومين هم الشفعاء الآخرون يوم القيامة وإزاي نحظى إحنا بالشفاعة وهل في أعمال تيسر الأمر ده ولا لأ؟ آه الموضوع ده كان عظيم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده كان كبير قوي عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدرك أن الشفاعة لها نفع كبير وعظيم عبد الله بن عمر بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة وأن يدخل نصف أمتي الجنة شوفوا عشان تفهموا الشفاعة لازم تفهموا الحديث ده كويس لازم تفهموا الحديث ده كويس قوي لكن لو ما فهمتوش الحديث ده هيحصل لخبطة شوية شوف الحديث بيقول ايه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله إن نصف أمة محمد تخش الجنة احنا بقالنا 14 قرن دلوقتي وأزيد قليلا ال 14 قرن دول أما تيجي تتخيل دول كلهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم عدد مهول لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان عدد المسلمين دلوقتي يقترب من ايه كسر ال 2 مليار في الزمن اللي احنا فيه فهذه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخيره الله جل جلاله أن نص أمتك يا محمد يخشوا الجنة ولا تختار الشفاعة ولا تختار الشفاعة لولا أن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة وأنه صلى الله عليه وسلم وسم بأنه رؤوف رحيم ما استوعبت هذا الحديث قال خيرت بين الشفاعة أو أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة ليه يا رسول الله قال لأنها أعم وأكفى لأنها أعم وأكفى يا الله على الجمال والنبي صلى الله عليه وسلم هيكون ليه أماكن كتير مواطن كتير فيها شفاعة حتى هو صلى الله عليه وسلم يقول لنا فما زلت أتردد على ربي عز وجل فلا أقوم مقاما إلا شفعت فلا أقوم مقاما إلا شفعت يا الله على الجمال لو لم يوجد خصلة لرسول الله وجمايل لرسول الله إلا ما سيحدث على أرض المحشر وفي يوم القيامة من شفاعات لكان كافيا أن تظل تصلي عليه وتنتمي إليه وتدافع عنه فما بالك وأن خصاله لا تحد موضوع الشفاعة ده انتوا لازم تحبوه مش مجرد يكون معلومات لا لازم تعيش بقلبك يعني قلبك ده لازم يبقى فاهم الشفاعة كويس أوي وماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم انت عندك مشاكل ملهاش حل عندك مشاكل ضخمة جدا عندك مشاكل هتقابلك في أزمات هتقابلك في الحياة أشد من إن السماء تقع على الأرض أنا مش بكلمك إن في برج 12 دور وقع لا إن السماء تقع على الأرض دي مشكلة كبيرة جدا في مشكلات بقى هتقابلك أعمق من كده بكتير يوم القيامة اللي هيخلصها لك هو أنا لها أنا لها كما كان هو صلى الله عليه وسلم شعاره في الدنيا أنا له أنا له فلما كان أخلص الناس في توحيده لربه أحوج الله الناس جميعا إليه صلى الله عليه وسلم عشان كده يقول أنا لها أنا لها كما كان أنا له أنا له أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هتكون الشفاعة لبدء الحساب ودي الشفاعة الكبرى عشان يريح جميع الخلق كل الخلق يريحهم من الايه سواء كانوا انس او جن مسلمهم وكافرهم من هول الموقف حتى الكفار سبحان الله وده سبب المقام المحمود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمودا يبقى في اليوم المشهود يبعث الله سبحانه وتعالى جميع الناس من القبور يحشرهم في أرض المحشر حفاة عراة غرلة فإذنهم واقفين يوم يقوم الناس لرب العالمين في روايات أنهم أربعين عام لا يكلمهم الله تدنو الشمس منهم مقدار ميل فيكون الناس في العرق على قدر الأعمال يلجم بعضهم حتى يصل إلى الأذان في ذلك اليوم يغضب الله سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله والكل خايف والكل مهتم بنفسه فقط حتى أولو العزم من الرسل لا يقدر أحدهم على مخاطبة الباري جل جلاله ليبدأ في حساب الناس إلا ما سيكون من المصطفى فأي قدر رفعه الله سبحانه وتعالى حتى يبعث ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن الكل يكون يحتاج إلى له في هذا الموقف حتى الخليل حتى إبراهيم سبحان الله ففي اليوم المهيب يكون دور الحبيب صلى الله عليه وسلم بارز جدا تخيلوا بقى الناس اللي كانت بتتكلم على سنته وكانت انها تتريق على السنه ويعني يلصقوا بالتهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف والوسوسة وإن هم عاوزين يرجعونا للقرون الوسطى وإن هم وإن هم تخيلوا بقى الجماعة دول كلهم هم رايحين وقاعدين يلفوا على الأنبياء واحد واحد وفي الآخر خالص يروحوا عند اللي اتهموه يا على الموقف ده سبحان الله فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يعني يطلب الشفاعة حتى يبدأ الحساب في الحديث الطويل اللي كلكم عارفينه اللي كل نبي يقول نفسي نفسي نفسي ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك الأصل رأسك مرفوعة سل تعطى واشفع تشفع فدي كانت الشفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى في شفاعة برضه لطيفة جدا جدا وجميلة جدا وهي الشفاعة لاستفتاح أبواب الجنان من النبي صلى الله عليه وسلم لما المؤمنون يعبروا الصراط ولينا وقفة مع الصراط في الأمان كيف تنجو من كرب الصراط ربنا يكرمنا بقى ان الحاجات دي ما تتوقفش في العشر او نخلصها قبل العشر لا ازاي الشفاعة بقى الشفاعة للاستفتاح بعد ما الناس يعدوا من على الصراط وتخيلوا بقى الجنة يشوفوها قربت تبدأ تقرب الجنة يا سلام على قرب الجنة في الوقت ده فإذا طلت عليهم بأسوارها وأنوارها وقصورها بتقرب بقى منهم الجنة خلاص بقوا شايفينها قدام عينيهم وهي والكل قلبه هناك طارت القلوب شوقا للدخول إلا أنهم يفاجئوا إن الأبواب مقفولة عشان تعرفوا يا جماعة يعني إيه رمضان يعني إيه رمضان وجمال رمضان إن الباب حاليا إن الباب حاليا مفتوح واخدين بالكم إن الأبواب حاليا أبواب الجنة مفتوحة هنيجي يوم القيامة الأبواب دي تكون مقفولة مقفولة إيه؟ بعد ما هيعدوا منين؟ بعد ما هيعدوا من على الصراط والباب مقفول لا يفتح يبدأ المؤمنون يلفوا على الأنبياء الأول بعد الآخر عشان يشفعوا الاستفتاح باب الجنة والتسريع في الدخول مش قادرين يسكتوا فالأنبياء كلهم يقفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يجمع الله سبحانه وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة وأزلفت الجنة الجنة تقرب بقى أنت قربت كتير أنت كنتش عاوز تنام لما تلحق مجلس علم وما كنتش بتنام عشان تلحق صلاة فجر وكنت بتنام لما تقول ايه بركة السحور والاستغفار في الأسحار أنت كنت ما شاء الله شامم ريحتها في الدنيا شاممها بقلبك وكنت مستمتع بجنة العرفان وهي دي الحادي ليك لجنة الرضوان كنت بتقرب كتير منها صح؟ آه كفاية بقى كفاية هي اللي تقرب بقى فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول لهم هنا تحس ان الانبياء يعني السكينه يعني خلاص التوتر والقلق هدي بس الإجابة برضه لا مش بتاعتي شوفوا حد تاني فالأول كان يقول نفسي نفسي هنا بيقولوا إيه وهل يقول لهم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى الخليل ابني خليل الله فيقول لهم فيقول لهم إنما كنت خليلا من وراء وراء لا أنا برضو يعني عارف كده واحد يقول لك إيه يا عم أنا أه صاحب الشيخ بس مش قوي قوي يعني في ناس تانية الله أكبر روح لموسى لقد كلمه الله تكليما فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح شوف يا جماعة الأنبياء مش شايفين بعض شايفين بعض عشان كده مهم قوي إنك تشوف أخوك شوف أخوك وتشوف مكانته فيقولون فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يقول النبي فيقوم إيه اللي يحصل بقى يؤذن له يؤذن له اه انت يا محمد مفيش مشكله فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الجنه لدخول المؤمنين يؤذن له كنت بتستأذنه برضه اما تيجي تعملي أي حاجة في حياتك وأنت كنت بتستأذنه وتشوف السنة بتقول إيه؟ يا شوف يوم القيامة بيتم التعامل معاه إزاي؟ يا ريت تتعامل معاه بقى في الدنيا كده يبقى دا دايما كده سل تعطى اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تنفذه وبعض العلماء يقولوا طيب هم ليه الناس راحت تاني لآدم وهم عرفوا إن هو في الآخر خلاص مش هيعمل وبيحيلهم على غيره بعض العلماء كلام كتير بقى للعلماء وال- والبعض قال إيه قال لا هو الأولانيين الناس اللي راحت هم مين ال- الكفار أما المؤمنين أصلا الوقت عندهم ما بين الظهر والعصر في أمان الناس الضعاف الإيمان والبعداء إن اليوم القيامة شق جدا عليهم هم اللي راحوا لكن اللي راح بعد الصلاة هم المؤمنين بقى المؤمنون اللي راحوا عاوز- عاوزين يخش الجنة فسبحان الله فتلك كانت شفاعة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضمن الشفاعة إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأطفال المشركين بدخول الجنة سبحان الله النبي يقول أطفال الجنة خدموا أهل الأطفال المشركين خدموا أهل الجنة طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده بناء على ايه هم دخلوا ازاي هو بيقول لنا ان هو كان السبب هو قال لنا ان هو السبب ازاي بقى قال سالت رب الله من ذريه البشر من ذرار البشر الا يعذبهم فاعطانيهم مين اللي هم دول؟ اللي هم الاطفال الصغيرين يعني فان الله سبحانه وتعالى شفع للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء هم كده كده سبحان الله لم يكتب عليهم الايه التكليف لكن أراد الله التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر لك مقامه أنه كان سببا في هؤلاء ويبدأوا يشفعوا لوالديهم دول أطفال المسلمين وأطفال المشركين يشفع لهم فيدخلون الجنة الشفاعة لتخفيف العذاب عن أحد الكفار وهو عمه الشفاعة لرفع الدرجات في الجنة كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين الشفاعة عند الثلاث أماكن اللي احنا اتكلمنا عندهم عند الصراط والميزان وده اللي قلناه من شوية في حديث أنس رضي الله عنه للنبي لما قال له أين أطلب في شفاعة بقى جميلة جدا جدا اسألوا الله أن ترزقوها ومهم جدا انك وانت بت- بتصلي التراويح وبتصلي فروضك انك تكثري من الدعاء ان ربنا يكرمك اياها الشفاعة دي ايه هي بقى الشفاعة دي هي الشفاعة لمن لا حساب عليهم بدخول الجنة وديت لحوالي أكثر من خمسة مليون مسلم الله أكبر سألت الله الشفاعة لأمتي هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الحديث ده أنا يغلب على ظن معظمكم عارفه بس أريد أن أشير لمعنى ربما ربما يكون بعضكم لم ينتبه لي ايه هو حط نفسك كده تخيل كانك مكان النبي صلى الله عليه وسلم واخذت هذا الصك وهذه الفرصه وبيتقال لك دخل سبعين الف من غير حساب ولا عزم هتدخل مين وتسيب مين هتدخل مين وتسيب مين سبعين ألف يخشوا معاك حاول تستحضر أنك الآن تراه صلى الله عليه وسلم وإن الأمة قدامه مثلا عشرة مليار ومطالب ياخد منهم سبعين ألف يا ترى أنت حضرتك هتكون من الفريق ده يا ترى حضرتك بلبسك اللي أنت بتلبسيه ده حاسة إنك هتكوني منهم طب يا ترى طريقة معاملتك لأولادك وزوجك ووالدك ووالدتك حاسة إن أنت هتكوني من الناس اللي هيتم اختيارهم حاسة إن الخلوات بتاعتك خلوات تشجع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يختارك يا ترى هياخدك وأنت حليق وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له أنا بحلق دقني وما بصليش سنن وبحلق قزع وبلبس بناطيل مقطعة وبلبس سلاسل هل هياخدك؟ هل لما كان لما كنت بتشوف حد يعني بيحاول يتأسى بالنبي ظاهرا لعل الله يكتب له التأسي باطنا هل كنت بتتريق عليه وبتسخر منه وفي الآخر هياخدك؟ واخدين بالكم انت مهم جدا تدرك هو يختار مين طب هنوسع الدايره بقى شويه وتفاجئ النبي وهو بيختار ان في عرض تاني ليك مع كل ألف سبعين ألف فتحت اهي شوية فتحت اتفتحت حبة اهي بقوا ايه بقوا أربعة مليون أربعة مليون وتسعمية يعني قول خمسة مليون الموضوع بقى خمسة مليون أنا ممكن أخش ايوه انا ممكن اخش فعلا انا وارد ان انا احتمال ادخل اهو طيب هتعمل ايه بقى هتعمل ايه انت محتاج انك فعلا تزق بقى تحاول تشوف وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا يا الله أنت بقى إن شاء الله هتكون من من الجماعة دول ولا إيه الأخبار؟ لسه برضه بت يعني حاسس إنك بعيد؟ لا ما أنت لو بعيد كده أنت محتاج محتاج تراجع نفسك بقى طب لغاية إمتى؟ لغاية امتى ان حضرتك مش هتنافس لغاية امتى مش ناوي تاخد قرار انك تكون من ضمن القايمة ديت ان لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك ويشرفك انك تكون مع هؤلاء اللهم وفقنا نسأل الله ان ربنا يوفقنا يبقى احنا دلوقتي قدامنا صفات وقدامنا حاجات محتاجين نركز فيها يقينا يقينا كلما اتبعت رسول الله واقتربت من هديه كلما انت قربت اكتر وعرفت اكتر ويعني بقيت من اهل القايمه دي فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم وأن يرشدنا وإياكم لكل خير فتخيلوا بقى إن الأرقام دي أنت في النهاية أنت في النهاية عندك محتاج إنك تشوف عندك سبعين مجموعة عندك سبعين مجموعة كل مجموعة أضربها بسبعين ألف قول يا ترى أنا هكون في المجموعة رقم واحد ولا المجموعة رقم اتنين ولا المجموعة رقم تسعة ولا تسعة وعشرين ولا أربعة وأربعين ولا تسعة وستين ولا يا ترى كل المجموعات دي هتخلص وانت ما دخلتش يا جماعة ده مشروع لازم تركز فيه بقوتك ليه؟ لأنك عارف عارف يعني ايه كلمة لا حساب ولا عذاب ملفك مش هيتفتح الملف بتاعك كله على بعضه مش هيتفتح نهائي بس انا عكيت الدنيا عك لا يعلمه الا الله يا سيدي اقفل الملف تاني وابدا من جديد وصفر العداد اعتبر نفسك لسه مولود دلوقتي انت بتتولد مرتين مره من بطن امك ومره بتوبتك فكل شويه على طول اول ما تحس انك مت من الذنوب اه خلاص جدد ايه الولاده من اول وجديد صفر العداد اصدق مع الله سبحانه وتعالى ولكن ما زال عطاء الله لا يحد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب وعليهم ولا عذاب ومع كل ألف سبعون ألف بس كده لا امسك قلبك بقى وثلاثة حثيات من حثيات ربي يا الله على الجمال والمتعة وثلاث حثيات من حثيات ربي يعني ايه الجمله ديت عارف عم انت تروح تشتري من حد حاجه فيروح عامل لك ايه أغ- يغرف لك كده بايده ويروح حاطط لك ايه إيه يعني شويه كده زياده من باب كده يقول لك ايه خد فالرب جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الرب جل وعلا وعدني ان مع كل ألف سبعين ألف خلاص كده ايه كمان لا وثلاث عطايا من حثيات ربي هنا ما نقدرش نقول بقى العدد هيبقى كام دي بقى سبحان الله توفيق ولكم تتخيلوا الذي سيفعل ذلك الواسع الواسع من الحاجات الجميله في التعامل مع ربنا انك ما تفهمش ان اما يجي يقول لك ايه اللي هيعمل الحسنه هياخد عشرة صح من جاء بالحسنه فله عشر فاللي هيبقى له فله خير منها وهياخد عشرة فاللي بيعمل الحسنة بياخد ايه عشرة بياخد عشر ايه عشر حسنات في معنى مهم قوي تفهمه هذه الحسنة التي ستأخذها هي من من؟ من الغني من الكريم من الجميل من المحسن من الوهاب حسنة الحسنة من الله ما تتعاملش معاها إيه ما تتعاملش معاها ان هي ايه إيه عشرة إيه، وكأنك ايه بتعد بصبعك كده واخد بالك كانك بتعد بصبعك لا الموضوع مش كده خالص الموضوع اعمق من ذلك عشان كده مع الله الموضوع مش مجرد حساب ولكن هو احتساب احتساب انت بتتعامل مع مين سبحان الله ولذلك الحاجات اللي, اللي, اللي تزود قوي فرصتك انك تكون من هؤلاء الناس اللي بتتعلق جدا على ربنا الناس اللي عندهم التوكل عالي ياخد بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى لذلك قال النبي الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ال- ده المقصد ان هم ما يتعلقوش بالأسباب لكن عندهم ايه التوكل عالي قوي الصبر على مرض الجنون والمرض الصرع النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كان بها جنون وبها صرع قال قالت له ادعو الله أن يشفيني قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت فاصبري وإيه ولا حساب عليك ولا حساب عليك والعلماء يقولون هذا ليس خاصا بهذه الفتاة ولكن كل من إيه صار على ما وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقاتل في الصف الأول فلا يلتفت وجهه حتى يقتل لما سأل نعيم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي شهداء أفضل قال الذين إن يلقوا في الصف لا يلتفتون وجوههم حتى يقتلوا مش قاعد بقى كل شوية إيه يروح ويجي وقال يضحك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا إيه اللي يحصل بقى فلا حساب عليه فلا حساب عليه لن نعدم من رب يضحك خيرا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ويستبشر بهم من ضمنهم والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن يقوم من الليل فيقول يذر الله سبحانه وتعالى يقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد ولو شاء ركد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب رايحين يعملوا عمرة مسافرين مشوار فسهروا ثم هجعوا ناموا تعبانين فقام من السحر في ضراء وسراء قام يصلي قام يصلي فايه الجمال ده يا جماعة اعملوها اعملوها يعني مش تضيعوا الخيرات ديت ولو مرة واحدة في عمركم مرة في السنة يا سيدي اعملها مرة في السنة طيب ايه اللي يخليني بقى اكون من الناس اللي تمسك في شفاعة النبي خاصة الاخيرة الجميلة دي بتاعة السبعون الف في حاجات تساعدنا اه سريعا كده نقولها وليه نقولها طالما ممكن نأجلها لبكرة وعندنا فرصة اللي احنا نقولها مش كل حاجة لازم نقولها دلوقتي خلونا نعين حاجة لبكرة يلا استنونا ان شاء الله وتعيشوا مع لا حساب عليهم ولا عذاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤمني ويؤمنه جزاكم الله خيرا